بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين اسعى نحو الغرض عاوزين كلنا نبص على السماء ونوصل ما نضيعش عمرنا ما نضيعش وقتنا عندنا ازمه بقى انه غير الفرامل بتاعت امبارح في فرامل تاني من البيت يعني ايه كتير اللي معطلهم في الطريق الروحي الخلل في تركيبة البيت الأسرة نفسها لأنه تصوروا بيت بيحبوا بعض وسرهم هادي سهل إن الناس تخدم وتصلي وتعيش صح لكن ناس عايشة في بيت كله نكد طول النهار خناقات حتى لو واحد عاوز يركز مش عارف يركز في الخدمة ولا الصلاة فعاوز كده أقول لكم باختصار روشتة السعادة في الأسرة هل ممكن الأسرة تبقى سعيدة؟ ممكن جدا برضو ولاد الشباب يحتملوني كتير من الشباب فاكر ان العاطفة هي اللي بتوصل للسعادة في فرق ضخم بين الحب والعاطفة العاطفة ما توصلش للسعادة كونك منجذب لخطيبتك ده مش معناه انك هتبقى سعيد كزوج لكن لو انت بتعرف يعني ايه تحب مراتك هتبقى سعيد كزوج في فرق بين الكلمتين الانجذاب بس ده ده ما يديش سعاده ده يدي لحظة كده لكن الحب الحقيقي اللي فيه عطاء وفيه اهتمام وفيه تضحية وفيه إخلاص وفيه تفاهم وفيه ده بقى اللي يدي السعادة السعادة اختيار شخصي مش ظروف لما يجي واحد يقول لي أنا مش سعيد أقول له ده قرارك يقول لي مش فاهم أقول له اللي عاوز يعيش سعيد بيعيش سعيد يقول لي لا طبعا اللي معايا ما يسعدش أقول له لا أنت تقدر تتكيف مع اللي معاك وتبقى سعيد يقول لي الظروف ما تسعدش اقول له في اقل منك وسعيد اذا السعاده مش الدنيا اللي هتجيبها السعاده انت اللي هتجيبها اللي عاوز يعيش سعيد هيعرف يعيش سعيد بس في منهجيه للسعاده يعني في 1 2 3 تعملهم تبقى سعيد قاعد بقى مستني ان الدنيا تبسطك مش هتبسطك وساعات تبقى مثلا زوجه مثاليه فعلا وجوزها مش سعيد وما تلاقيش عيب في الطرف الآخر والعكس ساعات يبقى الراجل فعلا ملاك من السماء وعاوز يرضي مراته بس هي مش عاوزة تعيش سعيدة أحيانا يبقى كده ده يؤكد أن السعادة اختيار اللي عاوز يعيش سعيد بيعرف وياما شفنا مرضى سعداء فقراء سعداء مساجين سعداء مظلومين سعداء وياما شفنا أغنياء مش سعداء ومشهورين مش سعداء إذا الموضوع very relative أكتر هو اختيار شخصي أول نقطة في الروشتة أو قبل ما أقول الروشتة هقول كده سبع تمن كلمات دخلوا على بيوتنا مضيعين الساعات هقولهم بس كده من غير تعليق بصوا فيهم القلق الخوف التوتر المشغولية الزيادة الغضب بدون داعي الإدانة كتير الأنانية الاستغلال الطمع السطحية المادية وسائل الإعلام بس هي ببساطة كل الفاكتورز دي ليها دور في النكد اللي حاصل في البيوت اللي بيسميه لغة الإيجابية بقى والصلاة الحزن الرديء يعني حزن يا ريته حزن مفيد في حزن مفيد على فكرة لما الواحد يحزن على نفسه ده حلو طبعا واحد يحزن ان حد بعد عن الكنيسة هو يدخل يصلي لكن ده حزن رديء يعني كآبة بلا معنى نكد الحاجات دي كلها ليها دور طب تعالوا ندخل على الروشتة على طول قبل الروشتة برضه ربنا لما خلق الدنيا لقى ان مشروع الجواز اجمل حاجة عملها ودلوقتي بنسأل ليه ربنا سمح بالجواز ربنا قاعد يخلق حاجة يقول حسن يعمل شجر يقول حسن يعمل مش عارف طيور يقول حسن جاب آدم وحواء قال ايه حسن جدا يقول رأى الله كل ما عمله فإذا هو حسن جدا لما نقول انه حسن جدا معناه ان الزواج الطبيعي اللي قصده ربنا متعة بهجة سعادة لأن ربنا ما بيعملش حاجة غلط إذا كان كل واحد فيكم في ناحية فنية بسيطة ممكن يقعد قدام البحر يشعر بارتياح ولا في جنينة ولا يتمشى حتى في الصحراء الطبيعة بتخط يعني بتقول حاجة فيما هو أجمل من الطبيعة الزواج لأنه في تعبير الكتاب حسن جدا إذا الأصل في الزواج إنه حلو سيبكوا بقى من الأفلام واللي عملته لكن الزواج الحقيقي المسيحي اللي قصده ربنا دي نعمة دي هدية لما جاب حول آدم ما جابهاش كارثة جاب هدية لآدم عشان يفرح بيها ما كانش بيعاقبه ساعتها يقول الكتاب أصل الأغنياء في الدار الحاضر ألا يستكبروا ولا يلقوا رجاءهم على غير يقينية الغنى بل على الله الحي أنا بس عاوز أوصل لإيه الذي يمنحنا كل شيء بغنى للتمتع كل حاجة في الدنيا منحة منها منحة الجواز عطية الجواز الزواج عطية الزواج هدية وربنا عمله عشان تمتع نتمتع بالشركة نتمتع بالحب نتمتع بالدفء نتمتع بالأسرة أيوة ربنا كان قاصد كده عاوز يفرح آدم وحواء البيت المسيحي يتقال عليه هذا هو موضع راحتي يعني لما يكون بيت زوجين متحبين متفاهمين متواضعين ربنا يقول أنا برتاح في البيت ده ها هنا أسكن أنا أحب البيت ده يبقى ربنا يعدي على البيت اللي من النوع ده لأن سره هادي لأن واضح أنه فيه حب حي أول نقطة تفتح باب السعادة في الحياة الزوجية أنا مركز على الكابل نفسه الرضا والشكر الروشتة بقى خلي بالكم احنا قلنا ايه اللي عاوز يبقى سعيد هياخد الدواء الدواء ده كام كلمة كده الروشتة بتاعتنا كذا كلمة أول كلمة لازم تاخدها 30 مرة في اليوم يعني مش ثلاث مرات انك تعود نفسك تبقى راضي وشاكر لان تلاحظوا ان كتير قوي من النكد هو عدم الرضا والموضوع very relative ليه بص حواليك تلاقي ايوه العربية اتخبطت حاجة تضايق بس كام واحد ما عندوش عربية وكام واحد اتخبطت عربيته وحصلت له مصيبة اتعور اذا الموضوع دايما ممكن يبقى نسبي لو فكرت فيها ففي ناس تميل للرضا في طبعها يعني حتى مع المشاكل يقول لك الحمد لله انها جت على كده حلو ده مبدا مسيحي ويفضل على الحمد لله دي شويه يعني مش بيقولها سدخانه لا هو بيقولها لان طبيعته تميل للشكر طبيعته دي تيجي بالاكسرسايز تيجي بالجهاد تيجي بالمقاوحه تقاوح مع طبعك لو قلت لي انا مش طبعي كده طب ما تغير ما تعود نفسك تقول أشكرك يا رب كتير ليه مش مع كل عيان أشكرك يا رب ليه مش مع كل لقمة أشكرك يا رب ليه مش مع كل ساعة أشكرك يا رب ليه لما ولادك يدخلوا عليك يستاهل الحمد والشكر لأنه في مشاكل كتيرة بتحصل احنا في حاجات كتير لو ربنا ادانا تاني يوم الحاجات بس اللي ايه اللي شكرنا عليها تبقى مصيبة طبعا الكنيسة قالت للزوجة بالذات لأنها تميل للموضوع ده أكتر تقابليه بالبشاشة والترحاب ولا تضجري في وجهه لأن الزوجة القنوعة مريحة طبعا لأن الراجل اللي حاسس أن مراته ما بيعجبهاش العجب طبعا مش سعيد لأنه مش عارف يرضيها لكن لما تبقى زوجة بت ب يعني راضية في كل الظروف أكيد ده بيت هادي يبقى حتى الراجل حاسس انه ناجح لان مراته راضيه بالعيشه والانسان الشاكر حاسس ان ربنا مغرقه مديله اكتر من حقه ماذا ارد للرب عن كل احساناته يعني مجرد انه اتجوز دي حاجه كبيره ولو اداله عيال ياه انا ما استاهلش العيال ولو عرف يعلمهم ده كتير قوي يا رب ولو لاقي اكل وشرب يغطيه الشهر يا كتر خيرك ويعني في حاجات كتير احنا مش مش بنشكر عليها وكأنها حاجة عادية يعني لا هي مش عادية بدليل في ناس كتير قوي مش عارفة توصل للي انتوا احنا بنقوله الانجيل يقول شاكرين كل حين على كل شيء في اسم ربنا يسوع المسيح لله والآب يبقى أول مفتاح للسعادة في البيت أن الكابل يتعلم من بعضه أشكرك يا رب وعلى فكرة بقى الأب والأم اللي يكونوا بطبعهم يشكروا العيال تطلع نفسيتها حلوة جدا في نفسيات مشوهة بسبب غياب الفضيلة دي في جيل طالع لنا طماع في جيل طالع أناني في جيل ما بيعجبوش العجب في جيل ما بيفكرش غير في نفسه الحقيقة مش هم اللي عملوا كده أهاليهم اللي ما بيشكروش وصلهم لكده لكن تصوروا طفل طبيعي لاقي أبوه وأمه وشهم كده سمح ودايما في لسانهم الحمد لله طب ما هيطلع نفسيته عادية هادية ويبقى قابل كل حاجة ويبقى عينه مليانة وما يرجعش يقول لك اشمعنى صاحبي لا ما يعرفش يقول كده هو خلاص شربها من الكبار الحمد لله تاني مفتاح على فكرة المفاتيح مش صعبة بس هي ايه هي احيانا ما بتبقاش في جيوبنا خالص يعني ما بنستخدمهاش تاني مفتاح برضو يبدو سهل لكن نادرا ما الناس تستخدمه هي الكلمة الحلوة اللي عاوز يعيش في بيت سعيد لابد أن يتقن أن يقول كلام حلو لازم يعود نفسه ده في بيوت ما بيقولوش صباح الخير في ناس دايما الكلام الناشف هو أساس التعامل طب ليه بيعملوا في نفسهم كده انت تعب اللي معاك واللي معاك اكيد مش هيعرف يريحك طالما تعبان يعني خلي بالكم هو لما المسيح قال هيبقوا الاتنين واحد انت بتتعب الطرف التاني يعني بتتعب نفسك ما تتصورش كزوج انك هتزعق في مراتك ولازم مراتك تبقى ايه ترضيك مية في المية ده كلام يبقى انت بتعذب روحك لو فكرت فيه ما تفكريش ان انت هتبقي إيه؟ يعني مش محترمة جوزك مثلا وجوزك لازم يحبك ما هو انت ما عملتيش الدور اللي عليك ما ينفعش فهنا الكلام الحلو المتبادل يسعد و... و... والكلام الحلو ما يكلفش كتير بس هو عاوز اكسرسايز عاوز تعود ليه لان احيانا ما تطلعش الكلمة الحلوة الا للأسف بعد سنين لما تبتدي تفكر انك ممكن تفقد الشخص اللي معك حاسب تو ليت ليه ما تمتعوش بكلمة حلوة كل يوم وتتمتعوا انتوا الاتنين بحب نقي وكلام حلو قدام الناس ورا الناس لأن أحيانا يبقى الطرف محتاج يسمع تشجيع في حقه قدام أهله أو قدام أهلها لكن كمان ما يبقاش الكلام بس للاستعراض قدام الناس لا ومن لوحدكم لازم يبقى فيه كلام حلو مرة أبونا مرقس أبونا مرقس ده أبونا في ماري مرقس يعني أستاذ الحاجات دي فبيحكي لنا موقف كان خد المتزوجين مؤتمر وقعد يحفظهم الحتة دي فاداهم ورقة فيها كلام يحفظوه الأزواج يقولوا للستات وهو قاعد يوعظ كتير الراجل مفيش فايدة ففي واحد استخسر فحفظ أول جملة وخلاص وراح يتضرب فجت مراته بعد اسبوعين قالت له ابونا اعمل معروف خليه يبطل قال لها ليه قالت له زهقت كل ما يشوفني يقول لي ربنا يخليك ربنا يخليك يعني بقت تتعمل ارتفيشال يعني يعني تتعمل صناعي فما بقتش طالعه حلو يعني حلو تقول كلام حلو بس كمان ايه غير شويه نوع شويه بدل شويه عايز تطلع كده ايه من قلبك يعني كمان لما يتقال كلام حلو يطلع تلقائي حتى مع الاولاد خلي بالكم كل ما يحدث بين البارتنرز هينعكس على الاطفال فلو الاثنين بيشجعوا بعض تاكد انه الطرف الثالث هو الكسبان على طول كسبان اكتر من الطرفين الكبار هيطلعوا العيال بيحترموا اهاليهم بيكرموهم بيودوهم بيقولوا كلام حلو وهينزل الكلام الحلو من فوق ويطلع من تحت لفوق وهتبقى الدنيا جميلة قوي وبرضه من غير مبالغة يعني ملهاش لازمة لكن هيطلع كلام صح من الكلام الحلو كلام الاعتذار لأن دي أزمة عند المصريين كلهم فراعنة يعني كأن كلمة سوري دي مشكلة مع انه طبيعي بنغلط وكلنا عارفين ان احنا بنغلط واكتر طرف بيتعب من الغلط هو الاقرب طبيعي في العلاقات الانسانية لما بيحصل خطأ اقرب واحد هو اللي اتخبط طب ليه اقرب واحد ما يسمعش الاعتذار ليه يعني ليه حد يكابر ويعتبر ان كلمة انا اسف دي كتيرة يعني راجل او ست ما عادي مفيش في الفرق في الحتة دي كلمة التقدير كمان يعني ساعات تبقى الزوجة بتتفنن انها توضب البيت وبعدين الراجل يدخل بيت موضب بيت مش موضب هو مش شايف فبعد شوية ما توضبش يدخل يشوف بقى ليه البيت عامل كده طب ما هو كان موضب ما قلتش حاجة برضه يدخل مثلا يلاقي أكل يلاقي بارد يعلق طب ما هو كان سخن امبارح ما قلتش ليه كويس ما قلتش الأكل حلو ليه ليه بتعلق بس في ال negative طب ما هو شيء مش منطقي علق positive وعلق negative لو انت يعني to be fair يعني قول الاكل حلو قول البيت منظم قول الدنيا جميله ويوم ما يكون في تقصير قوله بطريقه مخففه مش هيحصل حاجه عاده ما بنعملش كده حتى الذوق والادب في العلاقات والرق يعني الكلام الحلو ده ملوش عمر يا جماعه لا ده ممكن يبقوا ناس كبار في السن لكن تحس ان هما بيتعاملوا مع بعض باحترام بجد بأدب شديد الدواء الثالث اللمسات المفرحة الكتاب المقدس علق على ال touches اللي بتعبر عن الحب فقال مثلا ان الابن الضال وهو راجع اكتر حاجة expressed الحب اللي في الاب الحضن الكلام مش هيقول كل اللي جواه لكن لما جري عليه واترمى عليه دي أقوى من أي كلام إذا ربنا نفسه عارف يعني إيه الحب بيتعبر عنه أحيانا بلمسات أكتر منه بكلام يحسوها دايما اللي عندهم صغر نفس يعني الطفل والصغر نفس ده ما بيعرفش طفل وكبير المكسور يحس قوي ان اللمسة غالية عشان كده لما المرة التلاميذ زعقوا في العيال عمل ايه المسيح خدهم في حضنه على طول لانه مش هيقعد يقول لهم عيب ولا يد. لا الحضن هنا عوضهم عن الزعيق اللي سمعوه اللمسة هنا ليها قيمة كبيرة قوي احنا احيانا في بيوتنا تبقى اللمسات كده جافة وفترة ويبقى التعامل عسكري و... طب ما هو ليه ربنا يخليكم كلكم لبعض اللمسات ليها قيمة في التعبير عن الحب تصوروا ربنا يسوع في ليلة صليبه عشان يحايل يهوذا يقول اللي هحط اللقمة في بقه ايه الدلع ده يعني الى هذه الدرجة من الرقة في التعامل هنا ده مش كلام حب مش بيقول له حبيبي بس يعني لا بس الحركة نفسها تدل على دالة على علاقة خاصة انه مهتم كام راجل بيغرف لمراته قبل ما ياكل ده لو ما كلش دراعها يعني لكن لكن هو مين بيفكر بالطريقة دي نمرة أربعة الاستماع والحوار أنه الواحد يسمع اللي معاه احنا أحيانا نتكلم ما نسمعش ودلوقتي دايما يقولوا الاستماع أكثر تأثيرا من الكلام لأن في ناس كتيرة تبقى تعبانة وعاوز يحكي وهنا غلطة مشهورة بقى في الراجل والست الراجل فاكر لما مراته تحكي معناها مش لاقي حل لازم يجيب لها حل فهو عمال يسمعها بعقله عشان ابو العريف يطلع الحل يلاقيها اتنرفزت فهو يبقى مش فاهم مش انت عندك مشكلة وبتحكي المشكلة عشان انا احل المشكلة لا يا بني ادم انا بحكي المشكلة عشان تطبطب عليا وتقول لي ما تخافيش انا هعرف احل المشكله انا مش بحكي لك المشكله عشان انا ناقصني عقل فاهمين ده دي بقى ده ما يحدث داخل المراه والرجل الراجل بيتعامل بعقله والست بتتعامل بقلبها فهي لما بتحكي المعاناه هي مش عاوزه كمبيوتر يطلع الاستنتاج ده مش مش هو اللي عاوزاه هي عاوزه جوزها يحس بيها اما عن اللي هيتعمل سهل مش قضيه هي بتفكر زيه يمكن احسن لكن هو تلاقيه يجي يا لابونا هو انا مش عارف مراتي عصبيه ليه ده كل حتى ما تحكي لي مشكله بجيب لها الحل بسهوله جدا وانت مش فاهم حاجه وساعات العكس بقى الراجل يكون متضايق مراته بتحب فمش معقول تسيبه متضايق مالك مالك مالك مالك ولازم تعرف هو مش عايز يتكلم الراجل عكس الست بقى لما يكون متضايق عادة مش بيبقى عاوز يتكلم لكن هي ازاي وازاي لازم يتكلم لازم يتكلم فطبعا لما تفضل تقرره الموضوع قلب مشكلة في الوقت اللي هي بسهولة تقول له يعني تعمل له أكل وتسيبه ينام يصحى كويس ويبقى يحكي لها على المهل الاستماع والحوار آه، معناه ان احنا لازم نوجد وقت quality time بين ال- الازواج والزوجات طبعا هنا الفيسبوك والتلفزيون والموبايل والمشغولية ضيع الحاجات دي خالص عشان كده الاجيال القديمة كانوا اكثر استقرارا لانه كان الناس ترجع من اشغالها شايفين بعض يحكوا مع بعض فكان في صداقة بين الزوجين دلوقتي كله بيجري وكله على الطاير كده فمش حاسين بعض ولا شايفين بعض فتلاقي بسرعة الدنيا تولع لازم مع الاستماع يبقى في احترام ما ينفعش واحد يستخف بلغة الآخر أو بموضوعه أو برأيه لا لا ده شريك الحياة فلازم تنتبه للي هو بيقوله مع الاستماع في ابتسامة هادية تخلي الجو ايه مشجع لأنه ده جو صداقة في استماع إيجابي يعني ايه يعني مركز متجاوب لو هي متألمة لازم انت كمان تبقى متألم آه، في تفاهم وتنازل يعني ما فيهوش بقى صراع مين اللي يطلع الرأي الموضوع مش كده في بسهولة جدا أي طرف يقول معاك حق أي طرف يتنازل ويقول للتاني معاك حق نمرة خمسة قاعدة أخرى من قواعد السوا- السعادة الزوجية الحرية والحدود يعني إيه يبانوا عكس بعض لا ما يبانوش مش عكس بعض الزواج المسيحي مبني على ثقة ثقة متبادلة ولو الراجل لا يثق في مراته لا يمكن البيت ده يبقى سعيد ولو الست مش بتثق في زوجها مش ممكن تعيش سعيدة وطالما قلنا ثقة يبقى لازم في مساحة من الحرية ما ينفعش ابقى بثق في حد وانا بقول له كل سنتي ترجع لي يبقى مفيش ثقة لا لازم اثق فيه ده ربنا نفسه اللي بيحبني مديني مساحة من الحرية يعني انا وحش وربنا بيحبني وسايبني اغلط وسايبني بحريتي لكن لاننا بشر محدودين لازم مع الحرية نوع من الحدود يتفق عليه في الاول انا باكد بس فكرة الحرية لان بعض المفاهيم الشرقية الغير مسيحية بتجعل ال- الراجل يمت- يت- يمتلك مراته واحيانا الست تمتلك جوزها يعني ايه هي مأيداه هي حبساه في حاجه في في- في اوضه ضلمه الطبيعي لا في مساحه من الحريه لكن بيحدها الحكمه يعني ايه يعني ما ينفعش كمان يبقى الزوج واثق في مراته ومديها حريه لكن يجي لها تليفونات من غير ما تفسرها في ساعه متاخره بالليل يبقى ده حريه زائده طب ما تفسر التليفون ده جاي ليه هنا لازم يبقى في حكمه عشان شيطان الشك ما يدخلش يجوز هي ما فيش حاجة وحشة طبعا لكن ستيل التصرف هنا في حتة زيادة طب ما نبقى عندنا حدود مقبولة م- متوقعة من الطرف من الطرفين برضه يعني إيه مش بتكلم عشان منها ست لا برضه لما هو يكون بيطول في تليفون مع واحدة زميلته وهو أساسا ما بيقعدش في الشهر كله عشر دقايق حكي مع مراته وبعد كده يقول مراتي بتغير لا هي مش مراتك بتغير انت ما عندكش حدود مظبوطه فين الحدود مش في حدود احتراما ليها ما ينفعش يبقى في مبالغه في علاقه مستفزه صحيح في ثقه وفي حريه وخوف ربنا قبل خوف اي حد لكن لازم يكون في حكمه الحدود دي حدود طبيعيه تجعل الحياه مستقره ليه تدخل ليه تتعب اللي معاك حتى لو انت مش غلطان وبعد ما حدش كبير على الغلط يبقى في قواعد طبيعية بتتحط زي ما انت هتعمل كده مع اولادك حتى لما أول- اولادك بيكبروا بتديهم مساحة من الحرية بس في يوم بتقول لهم يا اولاد ال- البيت ده له مواعيد ما ينفعش تجيلي الساعة 3 الصبح من حقك كأب تقول كده حتى لو ابنك شاب كبير هل معنى كده انك بتأيده لا مش بتأيده لكن بتحط في الاخر معالم للعلاقة دي عشان كده الإنجيل قال كلمة جميلة أوي قال ليكن كل شيء بلياقة وبحسب ترتيب بصوا تعبير الإنجليش let all things be done decently and in order يعني في decency كده في في لياقة في آم، ذوق في اعتبار كده أدب يعني نمرة ستة الحرص على السعادة يعني ايه بقى دي انا قلتها في الاول بقولها بقى كبند لوحده احنا اتفقنا ان السعادة اختيار قرار ان الواحد ما يتنازلش عن السعادة ينجوي خلي بالكم كلمة انجوي انجوي لما تفكروا فيها يعني الجوي مش بيجي لوحده معناها يو انجوي يعني انت اللي بتجيبه فاهم ازاي لما الكتاب بيقول انجوي الكتاب بيقول افرحوا طب ما هو ده فعل امر يعني انت تفرح نفسك بطريقة سليمة اذا هنا يكون حرص على السعادة المتبادلة يعني ايه يعني الزوجة الحكيمة تقول حتى لو جوزي عصبي انا ما اسمحش للنكد في البيت هفوت له و- و- وهعرف ابسطه ولو زوج عاقل ولقى مراته مشدودة شوية يقول وانا ما اسمحش السعادة تطلع من البيت هريحها وهطبطب عليها لغاية ما تفك ده لان الاتنين حريصين ان البيت ما يدخلوش نكد فدي واحد واعي واعي انه ان انا مش هسيب بيتي يتقدر ده بيتي في الاول وفي الاخر وماله لما اجي على نفسي شويه ما هي دي مراتي ولا ده جوزي لما افكر انه الفرح ده وصيه يبقى لازم احافظ عليه فلما يقول المسيح مثلا كلمتكم بهذا لكي يثبت فرحي فيكم ويكمل فرحكم يبقى ربنا عمال يزق الفرح زق لما يقول لا تحزنوا فرح الرب قوتكم ال couple السعيد هو احلى couple يخدم اكتر couple ناجح في الكنيسة يخدم هو اتنين بيحبوا بعض متفاهمين سعداء فمركزين في خدمة ربنا فاكرين انا ابتديت اسعى نحو الغرض اللي معطلنا نركز في الغرض اللي ال conflict الفارغه الصراعات الداخليه الهري اللي بيحصل في البيوت كلام بقى على الفلوس والمصاريف والجيران واللبس والاكل وال... وكل واحد برايه وكل واحد يمسك في رايه وده مضيع حاجات كتير قوي لكن لو الاتنين مركزين في السماء وخسارة الساعة اللي بتروح عاوزين نخدم ربنا عاوزين نصلي عاوزين نعمل حاجة مفيدة يبقى في سهولة نبلع ونكبر ونفوت ون... ونحترم ونقدر ون... والدنيا تمشي من غير مشاكل أخيرا أقول التوبة المستمر يعني إيه بقى التوبة وعلاقتها بالسعادة بعد الكام كلمة دول لو أنت فير مع نفسك هتلاقي يمكن ثلاثة من ستة عاوز تشتغل عليهم يا الشكر يا الحرص على السعادة يا الاستماع الجيد يا الاحترام يعني هتلاقي حاجات قليلة ناقصة عاوزة تزيد التوبة في الفكر المسيحي هو التغيير المستمر التغيير في نفسك ان انت تقول كزوج انا لازم اغير في نفسي عشان اسعد مراتي بقية العمر عشان نركز في شغل ربنا او انا أغ- اغير في نفسي عشان جوزي يعيش حياة اسعد من كده واحنا الاتنين نخدم ربنا صح فما ينفعش ان انا افترض انه انا كده صح لا تبقى انت ضد في مفهوم التوبة التوبة تغيير طول العمر معناها في حتة لسه عاوزة تتغير جواك حتى لو قلت من أجل شريك الحياة ما هو في الآخر هيصب في الغرض فهمت؟ لأن لو التفاهم زاد يبقى إيه الفرامل اليد نزلت فالدنيا هتمشي برضه هتجري لقدام يبقى أنا بعالج عيوبي ما ينفعش واحد يقول أنا عصبي يعني أنا عصبي وذنبه إيه شريك حياتك يعيش مع واحد عصبي ما انت بقالك 30 سنة عصبي ما تشوف لك حل هي دي التوبة التوبة يعني ان انا بعالج نفسي انا اصلي آه، شكاك طب وبعدين ما انت لازم تعالج نفسك انا مش عارف ط- لا ما تقعدش تفترض انه انا دي ملهاش حل يبقى انت مش فاهم يعني ايه النعمة ويعني ايه التوبة والتغيير والنمو وكل ده بيقول لك ما تقولش انا كده انا كده دي ما تدخلش الغرض السماء يبقى علاج العيوب باصرار بصراحة وهنا بقى ده اعلى مستوى من الحوار الزوجي لما يكونوا متفاهمين جدا ممكن زوج يقول لمراته نفسك ايه اللي يتغير فيا عشان اشتغل عليه طبعا هي ممكن تروح فيها لو سمعت كده يعني بس بس هو ده الكلام العاقل هو ده احسن كلام ان مراتك تجي لك في يوم تقول لك انا عارفه ان انا مش عامله كل اللي عليا قول لي حاجة واحدة أركز فيها الكام شهر دول أغيرها في نفسي ده بقى أجمل شكل من أشكال الحوار الناضج اللي مش كل واحد بيثبت إنه صح لا لا ده كل واحد بيقول للتاني أنا مستعد أجاهد عشانك بس قول لي أجاهد في أنهي اتجاه طبعا لو علمنا ولادنا كمان خلي بالكم الحمد لله في ناس يعني هنا طلعت أجيال حلوة المفاهيم دي ضايعة من الشباب اللي طالع للأسف سوري يعني يا شباب ما تزعلوش في شباب واخد مفاهيم الجواز من التلفزيون انه يقعد رجل على رجل والطرف التاني يريحه وهي طالعة من بيت أبوها أبوها مهنيها فهي مش ناوية تتعب ومش ناوية تدخل مطبخ أساسا فإيه من يقبل فليقبل يعني طب مش هيقبل يعني طبعا دي مفاهيم غلط كلها مش مفاهيم مسيحية غير خالص فكرة ان انا داخل هضحي وهطور في نفسي وهسعد اللي معايا مش بفكر في نفسي انا مبسوط ولا لا انا اللي شاغلني اكتر ابسط اللي معايا ازاي هو ده الحب المسيحي منهج مختلف خالص المحبة لا تطلب ما لنفسها فهنا اللي يساعدني في ده بقى ان علاقتي بربنا تبقى قوية صلاة انجيل كنيسة يبقى انا بقول له رب ساعدني عشان بيتي يبقى هادي عشان انا وبيتي نعبدك انا وبيتي نعبد الرب احنا كلنا نوصل للسماء مش ممكن حد فيكم يتمنى مفروض انه يوصل للسماء لوحده المفروض يعني الطبيعي انك تكون تتمنى وانت قاعد مع مراتك وعيالك سعادة في لحظة هو الشكل ده يكمل الى الابد في السماء ده الطبيعي طب ما انت تشتغل على دي الخدمة بقى تطلع ثمرة انا خلصت هذا البيت اللي مفروض فيه تفاهم فيه احترام فيه تضحية فيه حب فيه كلمة حلوة فيه في تشجيع مستمر تطلع الخدمة بيت خدوم بقى يعني بص ابونا ابراهيم مسرع وهم عواجيز الاتنين قال يجي ناس غرب من بره بس يقول لها سرة غدا بسرعة تقوم سرة تدخل تجيب اكبر عجل وتذبح هما مين دول دول غرب اه بس ابويا ابراهيم قال كده سيدي ابراهيم قال كده وطبعا يضايفوا المسيح نفسه يضايفوا المسيح لان هما متفاهمين ككابل جدا وبيت هادي حتى لو في اخطاء في التاريخ برضه لالهنا كل مجد وكرم